بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد أسأل الله أن ين- أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال إنه جواد كريم هو ما حدش بيقول أمين ولا أنا بت... طيب معلش بعد إذنك يا محمد لأن أنا إيه عايز آه، أنتوا شايفيني كده يا إخوانا شايفين الأخوات معايا شايفيني طيب كويس صلوا بقى على النبي سريعا سريعا العمرة خطوة خطوة اه ان شاء الله هفسخهم ايد ورجل ان شاء الله ما تخافش انا معاك اهو صلى على النبي عليه الصلاه والسلام طب نرجع لموضوعنا اول حاجه في العمره اول شيء في العمره النيه وحضرتك بفضل الله تبارك وتعالى ما خرجت من بلدك الا ناويا العمره فقل الحمد لله اتنين حضرتك بتلبس لباس الإحرام ولباس الإحرام لباس معين في شريعة الإسلام إذا قصدت الحج والعمرة والشيخ محمد الله يحفظه بين لحضرتك لا يجوز لك أن تلبس المفصل للعضو وإلا فالمخيط حتى الإزار والرداء ما هي إلا مجموعة إيه؟ خيوط تلبس هذا ولا يلزم من لبس الإحرام أنك أحرمت زي بالضبط لا يلزم من الوضوء أنك أنك صليت هلبس الإحرام هغتسل لا هتغتسل نعم يستحب لك أن تغتسل غسل الإحرام قال ابن عمر الجماعة عندنا في المنصورة متربيين على إنهم لما يسمعوا اسم صحابي يتردوا عنه قال ابن عمر مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل قبل أن أهل أي للعمرة ماشي يبقى دي واحد هتقوم حضرتك نازل مصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في المسجد النبوي جمعا يعني هتصلي الظهر خلف الإمام ثم تصلي العصر إيه ركعتين جميل وبعد كده تيجي تركب الأتوبيس يقوم الأتوبيس واخدنا على حتة اسمها الميقات طب احنا من أهل مصر هنعمل ايه علشان نروح للميقات بتاعنا قالوا هنروح لميقات المدينة اللي هو بيسموه أبيار علي والشيخ محمد قال لك جت منين قال لك جت من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هيقوم الأتوبيس واقف يلزم يا مولانا ان احنا ننزل من الأتوبيس علشان نصلي ركعتين في مسجد الميقات لا يلزم لا يلزم ولا نعلم أثرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم ذلك اللهم إلا أن رسول الله قد استحب لنا ان احنا نعمل ايه ان احنا بعد الوضوء نصلي ايه ركعتين يبقى انت بتصليهم للإحرام ولا للوضوء طب ما انت اغتسلت وتوضيت يبقى ممكن تحرم وانت موجود في الايه في قلب الأتوبيس تحاذي الميقات يقوم على طول الأخ القائم يقول بفضل الله نحن بمحاذاة الميقات يقوم على طول كل واحد ناوي قايل لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني جميل ونبدأ يا اخوانا بالإيه ها ونبدأ في التلبية وعم الشيخ محمد الله يديله الصحة ويحفظه قال لو واحد جاوز الميقات عامدا عالما غير جاهل ولا مكره ولا مضطر عمل القصة دي كلها وراح وما أهلش نقول له خلي بالك انت زي الراجل اللي دخل الصلاة من غير ما يكبر تكبيرة الايه تكبيرة الإحرام طب ازاي تبقى صلاة والرسول بيقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يبقى انت حضرتك تاخد بالك من هذا المعنى طيب لو انا نفترض جاوزت الميقات ناسيا نقول له لو انت قريب ارجع تاني للايه للميقات يا مولانا ده انا خلاص وصلت مكة وراجل كبير في السن وبيني وبين المدينة ست ساعات سفر وأكثر أحيانا طب أحل المشكلة دي إزاي قالوا عليك دم وهذا قول جماهير العلماء عليك دم إن حضرتك بتروح تاخ- تاخد صك زي ده كده وتدفع ثمن الدم علشان هم يريقوا هذا الدم ويوزعوه على فقراء مكة والحرم وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى واحنا شغالين وقاعدين نهل بس خلي بالك زي ما الشيخ محمد قال لك ان في محظورات للإحرام من المحظورات الشهيرة للإحرام ان واحد يلعب في دقنه لو كان عندك دقن طب ولو ما عندكش التاح يا مولانا التاح يا حبيبي لا ما هو يلتاح عشان يعني ربنا ياخد بايديه لا هيلحق ان شاء الله خفوا عنه يبقى دي رقم واحد اتنين واحد لطيف واحد جميل واحد ما شاء الله شعره طويل فهو قاعد بقى بيعمل ايه بيلعب في ايه في شعره او بيلعب في دقنه فقاعد كل شويه ينزل شعر عامدا انا ما بتكلمش على الجاهل ولا الناسي ده من محظورات الاحرام واحد بقى وهو قاعد كده قال لك اما اسلي نفسي يا اخي احنا هنقعد نقول تلبيه على طول طب نعمل ايه راح جايب قصافه ها وراح شغال قال لك نسلي وقتنا ده ست ساعات يا جدع هذا لا يجوز واحد قال لك والله اصل انا اشتريت من هنا بوت جميل ولا جزمه كيب- ورحت لابس الجزمه والشراب عشان اقابل ربنا نضيف يا سيدي احنا عايزينك تقابل ربنا زي ما النبي قابله واخد بالك خلي بالك والله واحد يقول لك اصل انا عايز ابقى ريحتي مميزه كده في الاتوبيس فبعد ما حط الاحرام واهل اهل يعني دخل في النسك راح حاطط ايه اسمها ايه دي وان منشور اي مصيبه حره مش قضيتنا خلي بالك من محظورات الاحرام الشيخ محمد قال للاخت المنتقبه لحسن دي من مهازل اللي احنا بنشوفها دايما تلاقي الاخت لابسه نقاب ما شاء الله لا قوه الا بالله وفجاه لابسه نقاب في بلد فيها خمس تنفار وتيجي في الحرم اللي فيه خمسة مليون وتقلع النقاب ايه يا حج يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة المحرمة يا حجة يعني ما تلبسيش النقاب ذو النقبين على عينك تشيل البيشة الحتة دي وتقومي حاطة النقاب اللي هو إسدال تحطي حاجة تستر وشك عن الرجال وصلت ولا لسه حلو بيلفوا النقاب دي رواية أخرى بقى صليت على النبي طبعا ده لا وصلنا بفضل الله إلى الفندق هتطلع تستريح مج- بجد والله أيوه هتطلع تستريح عشان إيه ربنا ياخد بإيديك كده وتبقى عمرة مباركة وبعد كده هت- خلي بالك وانت بتستريح بقى إيه خلي بالك بقى من الحدائق هتقوم انت قلع الاحرام ومستحمي وطلع واخد سشوار ولابس الترنج بتاعك عليه العوض اللي عدى ده كله راح امال هعمل ايه يا شيخ هتلبس نفس ملابس الاحرام خلي بالك والله من المسألة دي ده جميل جدا وبعد كده توكلنا على الله إلى الحرم اه ما فيش مانع يغيرها لو اتسخت يجيب معاه ايه رداء وازار اخر اخدت بالك من الحكايه دي جميل كبار السن بيسالوا انا رجل مريض بسلس البول او مريض سكر ينفع البس شرط تحت الرداء والازار والجواب لا خلي بالك والله بعد كده هتقوم مستعد ومستعين بالله ومتوكل على الله ونازل أول ما تنزل يا مولانا ما انتش ماشي في جنازة لازم تلبي تقول إيه تقول لبيك الله و- وأفضل الحج العج والثج عايزين زورك ده يتنبح مرة لله اتنبح قبل كده لغير الله عايزك تنبحه لله بقى وتقوم نازل لو اخواننا هيعملوا العمرة جماعية مع الدكتور حازم وشركاء هتقوموا انتوا نازلين مستعينين بالله ولازقين لهم لما انا معهم الله اكبر واطيعوا الله واطيعوا الرسول صليتوا على النبي معلش انا مش عايز اذكر ادله انا عايز اقول الصحيح فقط ماشي يا اخوانا هننزل واول ما ندخل قدام الكعبه بتنقطع التلبيه الله علشان هنبدا في الركن الثاني من اركان العمره هي العمره لها اركان قالوا نعم جمهور الفقهاء على ان اركان اركان العمره اربعه ارفع ايدك اليمين ارفع عد معايا واحد الإحرام اتنين الطواف تلاتة السعي بع- بين الصفا والمروة أربعة الحلق أو التقصير نزل إيدك ناجح قلنا خلاص لبينا وهنقوم داخلين أول ما تشوف الكعبة يعني أنت قاعد شغال في التلبية لغاية لما تدخل وتشوف الإيه آه أول ما أدخل بقى أشوف الكعبة أعمل الآتي اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا أه، أه. كل الألبانضة دي لا تثبت عن رسول الله لم يصح في هذا حديث جميل هعمل إيه هتدخل وإن كنت رجلا ستطبع يعني إيه الطبع يعني هقوم أنت طول ما أنت في الإحرام في غير الطواف أنت ساتر كتفينك خلي بالك لحسن دي من الحاجات الأخطاء المنتشرة تلاقي واحد ماشي بيصلي مثلا مثلا بيصلي العشاء وكتفه ما شاء الله أبيضاني وقشطة كده وعريان إيه يا جدع أنت ما سمعتش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء يقول لك أصلا أنا محرم يا سيدي إحنا ما إحنا عارفين إن أنت محرم تقوم مغطي إيه كتفينك إنما هتكشف كتفك اليمين بس في الطواف كمان مرة هتكشف كتفك اليمين إمتى ما سمعتش كويس أنا ما بسمعش ها شكرا هتقوم توكل على الله تظهر كتفك الأيمن ده وتقوم مستعين بالله وتبدأ الشوط هيبدأ الشوط عندنا من الحجر الأسود بس أنا بشوف الحجر الأسود ده في التلفزيون أنا ما اعرفوش آه وحضرتك ماشي كده هتلاقي علم أخضر العلم الأخضر ده ممتد عاملين له لمض خضرة أول ما تشوف اللمض الخضرة دي تعرف على طول إن في الحتة دي فيها الحجر الإيه؟ فيها الحجر الأسود وعشان تشوفها كويس هتلاقي الناس كلها بترفع إيديها أو بتحاول إن هي تلمس الحجر الأسود يبدأ الشوط ستارة الكعبة لا بس ما أنا ماشي خلي بالك والله يبدأ الطواف من هنا توكلنا على الله احنا بنطوف كم مرة أيوة سبع أشواط تقوم بادئ من الحجر الأسود وراجع للحجر الأسود تاني وتقوم لافف يبقى دي لفة ها اللي بعدها ايه لفة وانت شغال أول ثلاث أشواط فيهم الرمل للشباب اللي شايف نفسه شباب تحت الستين نقول له عندك رمل يعني ايه رمل مشي سريع متتابع الخطى عارف انت مشية العسكري اللي عايز ي- يعني يوصل لحاجة اه قوي قوي خالص
تاني يا شيخ سبعة
افتكروا جمال دي حالة الزحام الشديد ما انا هقول اهو صليتوا على النبي النساء كمان هتجري لا الحريم بره القصص دي كلها خلينا بقى صليتوا على النبي خلي بالك انا بكلمك بالبلد الفصيح والا فانا ممكن اقلب الشريط دلوقتي حالا صلى على النبي هنقوم عاملين اللي بقول لك عليه ده اسمه الرمل ده في حالة لما ربنا يكرمك كده ويبقى الكعبة فيها ايه ساعة ويبقى قابلني في الغالب يعني هتقوم انت داخل تلاقي زحام هتعمل ايه هيبقى الرمل ده في المكان عارف كده وقفة الجندي اللي بيستعد اه الجري في اللي دخل الجيش فاهم الجري في المكان كويس صليت على النبي وتقوم مستعين بالله من البدع اللي هتحصل واللي هتشوفها رقم واحد هتلاقي مثلا فوق داخل قول يا جدع وراي عارف انت المحفوظات اه دي اسمها ايه قالوا دي بدعه ليه لان النبي ما جاش وما قعدش الصحابه ولا عملش الحركه دي انما انت تدعو الله وتستغفر الله وتكثر من ذكر الله بما فتح الله عليك يجي لي راجل طيب يقول لي يا ابني ما تعلمتش يعني اللي مش متعلمين دول يعملوا ايه يلزم رجلا صالحا يدعو هو يأمن طب معيش واحد صالح ما عنديش واحد يعني ايه معايا في الحالة دي اعمل ايه يا استاذ احمد بهجت يقولوا تعمل ان انت تكثر من الدعاء والاستغفار وتكثر من قول لا اله الا الله وتدعي ربنا باللي في ايه باللي في قلبك هقول لك طرفة جميلة كنت بطوف ولقيت ست كبيرة من أمهاتنا المصريات الأصيلات وفجأة عم الشيخ محمد واحد الله يكرمه يعني نتشها كتف غصب عنه وفجأة راحت بركة في الأرض وقالت والله ما أنا قايم يا حاجة صلى على النبي انت فاكرة نفسك في الغيط قومي يا حاجة قومي قعدت أقول لها قومي تقول لي والله لولا ان انا بحبه والله ما انا قايمه طب هو مش- تقول له اصل انا بحبه اصل هو مش احتطني انا بحبه أ- انت عارف كلمه مش احتطني وانا بحبه دي دي خرجت عفويه بفطريه رائعه من هذه المراه ربنا يرحمها ويجزاها كل خير ويتقبل منها ان كانت عايشه او ميته هتدعي يا مولانا وتشتغل رمل ثلاث أشواط وبقية الأشواط الأربعة هتبقى هادي وفي سكون خلي بالك تتوضى قبل الطواف اتنقض وضوئي يا مولانا هعمل ايه تشوف انت وقفت فين الشوط هو الشوط التاني مثلا اه وقوم رايح متوضي وراجع مكمل من حيث انتهيت طب يا مولانا عندنا مشكلة لو انا امرأة ايه عند العذر الشرعي نعمل ايه نقول لها اغتسلي هنا زي ما كل الناس هتغتسل واهلي معانا خليكي معانا بس خلي بالك هتعملي كل حاجة الا الطواف هتأخريه الطواف هن ايه هنأخره واحدة تقول لي اصل انا قريت ان ممكن اخد حبوب تمنع قصة الايه قصة الدم إن أجازها الطبيب المسلم الثقة ونفعت وجربت فلا بأس بذلك أما إن لم يجزها ولا كأنك شفتها طيب استمر معايا الحيض واستمر العذر الشرعي نعمل ايه وانا راجعه الفوج يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه هيمشي ولغايه دلوقتي لم يرتفع عني دم الحيض العمره هتروح نقول لها حينئذ تحفظي جيدا واستعيني بالله وطوفي ونرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل عمرتك وأن يس- وأن يسقط عنك بعذرك ما وقعت فيه جميل خلصنا الطواف سبع أشواط لا ما خلصناهوش ليه؟ لأن خلي بالك هيبقى في حاجة اسمها الحجر الأسود من السنة التماس الحجر الأسود سيدنا رسول الله قال إن الحجر الأسود ده كان أبيض من الثلج بس السواد اللي نزل عليه بسبب خطايا وذنوب بني آدم واخد بالك أنت إزاي ما في البني آدمين كتير بيعملوا بلاوي ربنا يهديهم واخد بالك عندنا بقى حاجة تانية سيدنا رسول الله أخبر إن إن إن إن الحجر الأسود ده أي حد بيلمسه سيأتي يوم القيامة شفيعا له آه بس أنت بقى ما هو مش أنت بس اللي عرفت المعلومة دي في مليون واحد عرف المعلومة دي فبيقاتل عند الإيه؟ عند الحجر الأسود طب التماس الحجر الأسود ركن في العمرة زي ما احنا قلنا لا مش ركن طب هو إيه؟ هو سنة مستحبة عشان نختم هو سنة إيه؟ سنة مستحبة يا راجل بقى السنة المستحبة تخليك ترتكب كبائر من أكبر الكبائر قد تصل إلى الضرب والسب والشتم واللعن هل ده عقل طب أنا ما عرفتش ألتمسه هعمل إيه لما أوصل عند الحجر الأسود أعمل إيه أشاور أقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر خلصنا السبع أشواط آه عندنا حتة واحدة بس فيها لو نسيت شوط أو شكيت في شوط واحد شك فبيقول لك أنا ما أناش عارف أنا طفت سبعة ولا طفت إيه ولا ستة نقول له ابني على اليقين اليقين عندك الأقل وتزود شوط وصلت رائع خلصنا الطواف قالوا اه خلي بالك معاي قول ايه
ولو شوط زيادة لو شوط زيادة برضو تبني على اليقين الذي ترجح لديك ونسأل الله تعالى أن يتقبله وخلي بالك من الفوائد ابقى خلي معاك لو سمحت ورقة لما تخلص شوط ابقى اكتب واحد اتنين تلاتة وصلت جميل طب ممكن يبقى معايا كتيب دعاء نبوي أدعو الله به نعم يجوز بس لوحدك مش للمجموعة وصلت خلصنا خلصنا الطواف قالوا آه هتقوم خارج مباشرة وتصلي ورا مقام إبراهيم وتقول قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم إيه مصلى دخلت المسجد الحرام ولقيت الدنيا زحمة جدا هتحاول ان انت تصلي برضه خلف مقام إبراهيم ولكن ترجع ورا شوية أو شويتين طب لقيت صحن الكعبة كله مقفول والبشر كتير صلي في أي مكان في الحرم صلي ركعتين اقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد طب أنا قريت بالفاتحة وبالإخلاص والمعوذتين إيه رأيك الصلاة صحيحة؟ صحيحة بلا خلاف ولا شيء في ذلك وبعد ما تخلص يا مولانا تقوم رايح لزمزم وانت بتشرب زمزم زمزم دي مش مية الصرف اللي في بلدك تخلي بالك انت بتشرب مية زمزم يعني مية أطهر مية وأقدس مية بتشربها ففي حاجة اسمها فقه التعامل معاها فقه التعامل معاها يحصل ازاي قبل ما حضرتك تقوم لافع المية تقوم تحط نوايا اقف كده دقيقتين ثلاثة وحط نية ادعي ربنا كده بنيتك انه يهدي لك قلبك وتبطل بص على الحريق ادعي ربنا انه يهديكي وما ترجعيش تلبسي بنطلون تاني ادعي ربنا انه يتوب على دماغك من الافكار الغلط ادعي ربنا انه يطهرك من الامراض كل دي نوايا اه دي كلها نوايا وهقوم شارب ميه زمزم ومتضلع تشرب وتمزمز يعني تشرب كده وانت ايه بالراحه تشرب ميه مره واثنين وثلاثه ولو عرفت ترجع تاني تلتمس الحجر فهذا توفيق الله لك ما استطعتش هندخل على الركن الثالث ألا وهو ركن لا ما سمعتش اللي هو ايه السعي بين الصفا والمروة هيتلاقي كده سهم مكتوب عليه يقول لك الى ايه الى الصفا الى المسعى الى الصفا حضرتك هتطلع طبعا الناس فاكره يقول لك جبل فهو فاهم بقى دكتور حازم انه هيطلع على جبل وصخور لا الكلام ده إيه، انتهى انت هتطلع في مكان مكيف الهواء هتطلع في مكان متبلط ما تخافش مش لازم تطلع لاخر الجبل زي ما بعض الناس بيعملوا عشان يقف يتصور لا خالص حضرتك هتطلع وتخلي وشك بعد ما تطلع في اتجاه الكعبة الكعبة بتبقى هنا في الغالب والجبل بيبقى كده بقوم انا باصص هنا واقوم قاري الآية اللي هي ايه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به اللي هو إيه يا سيدي اللي هو إيه اللي هو جبل الصفا وتقوم أي الدعاء اللي هو إيه يا سيدي أصلا نسيته تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وتقف تدعي ربنا دعاء طويل تاخد بالك من كلمة إيه أصل أنت بتسمع دعاء وتوقع التانية دعاء إيه طويل براحتك انت وضميرك ماشي يا سيدي خلصنا الدعاء توكل على الله تبدأ الرحلة وتروح فين عند المروة وانت ماشي انت بتدعي وبتستغفر وبتعمل كل ده هيبقى في جبلين هيبقى في علامتين خضر برضه يهرول المسلم الشاب عندهما هتهرول ده زي السيدة مين آه سيدة هاجر سيدة هاجر لما هرولت في طلب ماء إيه؟ زمزم فده اقتداء بهذه السنة هتقوم تهرول أول ما العلم ينتهي تقوم أنت إيه واقف مهدي اللعب وبعدين تكثر من الدعاء والاستغفار و... لغاية لما توصل للمروة تعمل نفس الحكاية من غير الآية هتقول إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الدعاء وتقف تقوم يبقى اتجاه وشك للقبلة وتدعو الله دعاء إيه لا ما سمعتش دعاء إيه آه طويلا لأنه صفة منصوبة ماشي صليت على النبي يبقى أنت هتبدأ منين من الصفا وتنتهي منين خلي بالك بقى من الأخطاء الشائعة ما يلي أن بعضهم يعتبر إن, إن السعي بين الصفا والمروة إن يروح للجبل المروة ويرجع تاني لإيه للصفا دي كده شوط لا من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا إيه شوط هتفضل شغال بالطريقة دي لغاية لما توصل لإيه آه تبدأ بالصفا وتنتهي بالإيه تنتهي بالمروة الحمد لله على السلامة وربنا يتقبل انتهت العمرة صح غلط الله أنا أنت حبيبي إيه ما أنا قلناه ما أنا قلته ما هو بيقول نفس الدعاء من غير الآية يا مولانا مش احنا خلاص فهمنا دي ماشي صليت على النبي عندنا لسه حاجة كمان اوعى الشيطان يوزك ونفسك الأمارة بالسوء تقول لك انت تعبان ومرهق اطلع وريح وعارف انزل ايه احلق لا لازم حضرتك تحلق او تقصر اوعى شيطانك بقى او شيطان من شياطين الانس يقول لك اللي جايه دي هتلاقي واقف واحد ومعاه مقص تحلج يا شيخ يحلج يا شيخ دي بيعمل ايه بيقوم ضارب لك هنا ها واحد والتاني ايه واحد طبعا صاحبنا اللي مربي شعره وشعره حلو وسايح ودافع عليه فلوس بيقول لك بس الحمد لله جت منك ما جاتش مني الله أكبر المصلحة خلصت لا يا حاج التقصير ان انت تقصر من كل شعرك زي الجيش تقوم واخده من ورا لقدام ومن قدام لورا يابا واخد بالك اه تخلي بالك طب المرأة المرأة هتحلق يا دي الخيبة ده ده المصيبة هتطلق وتقول لك هذا جزاء من اعتمر لا طب هتقوم مقصره قشطه نص الشعر هو في شعر اصلا المهم هنعمل ايه هتقوم اخت في مكان مغلق عليها مكان ايه مغلق مش تبقى واقفه قدام الامه كلها وتقوم معاها مقص بمقدار عقله الاصبع ده كده اهو تقوم مقصره وبهذا ولله الحمد تمت العمره السنيه على هدي سيدنا رسول الله القائل خذوا عني مناسككم قول يا حاج حلم انا شايفك الذكر اه الست ممكن تأثر نفسها عادي بس تاخد بالها تجمع ش... ماشي بس ده تجمع الشيخ محمد يعني ايه ربنا يحفظه بيقول نجمع الشعر كله وتقوم مقصره عشان تبقى قصرت من كل الايه الشعر حد فهم حاجه حد فهم حاجه اللهم لك الحمد قول يا عم محمد عندك سؤالين قول يا سيدي قول اه هات كده يا عم الشيخ سعد ده ده حضرتك هتلبسه خد يا عم الشيخ محمد خلي بالك في الساعه وخلي بالك في الكل اتقوا الله عز وجل في المسألة دي قول يا عم محمد قول سؤالك للشيخ محمد لا ما انا احنا معاك اهو قول يا عم محمد وانجز ايوه اه ماشي ها ايوه هتستحمى تاخد شاورك اللطيف واوعى تسرح معلش وعشان ما تايه عشان ما توقعش الشعر وتوكل على الله استريح شويه وقوم ايه بدون صابون برائحه هذا قول الشافعي وقول جماعه من الاحناف ولكن ان هو لو حط صابون صابون حتى لو عادي لا باس به انتوا خلي بالكم يا اخوانا بس كده وصلت ماشي ما خلاص يا عم خش بقى على الشيخ محمد كفايه عليا كده ها
ايه اه إيه؟ بالنسبه ل- لمن يتوضا وهو محرم ويقع منه بعض الشعر او يغتسل ويدلك راسه لا حرج في هذا يا اخواني لو واحد بيغتسل وهو محرم وقع منه بعض الشعر او من استحلم وهو محرم عليه ان يغتسل يعني واحد نام فاحتلم وهو محرم عليه ان يغتسل وخلاص عمرته صحيحه والله اعلم يكمل يعني باقي المناسك لا شيء عليه ما عليه الا ان يغتسل فقط
طيب دلوقتي اللي هو الموضوع وهم نايمين بس بيغطوا شعرهم او بيغطوا راسهم اه لما بيروحوا لا لا يغطي راسه يعني بالنسبة لمن هو نائم للرجال الرجل وهو نائم لا يغطي رأسه ولكن ما فيش مانع هيغطي كل الجسد بملاية أو بحاجة ما فيش مشكلة لأن ده مش مفصل المفصل المخيط هو الممنوع فقط وتغطية الرأس ممنوعة
هناخد بس
اه اس... اس... ماشي اتفضل يا شيخ عمرو.
حاضر السلام عليكم ورحمة الله حاضر يا فندم لا حاضر ده الم... كله يقعد مكانه اقعد يا أستاذ حامد اقعد يا سرجان صلوا على النبي عندنا سؤال متكرر معلش أنا عايز آه، مسألة حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة أيوة صل بقى على النبي زيد النبي صلى شوف يا سيدي هذه المسألة مما تنازع فيها فقهاؤنا الأول وهم على طرفين ووسط خلي بالك من الكلام والله الطرف الأول بيقول أنه لكل سفرة عمرة واحدة الطرف الثاني بحبح على الآخر وقال لك ما دام انت قاعد في مكة يجوز لك ان انت تعمل اتنين وتلاتة وخمسة والقول الوسط الذي أتدين إلى الله به وتؤيده الأدلة ما يلي أنك إذا من الله عليك بالعمرة من ميقاتك فأردت أن تعتمر عمرة لا خلاف بين علماء المسلمين فيها فارجع إلى ميقاتك الأول اللي هو فين؟ أبيار علي طب ده صعب أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن يذهب الذاهب من المعتمرين إلى أقرب ميقات هنا وهو ميقات الطائف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن طب يا مولانا الناس في بلدنا بيقولوا لي اللي يقعد في مكة أكتر من ثلاثة أيام يبقى من أهلها الكلام ده صح والجواب غلط لأن حضرتك اسمك مسافر ويشملك لفظ المسافر ع- بتبقى عارف التأشيرة بتاعتك بتبدأ إمتى وبتنتهي إمتى وهتسافر إمتى صح؟ حلو ومن التناقض العجيب في هذا إن واحد يجي يقول إيه؟ يقول لك اصل انا النهارده ما صليتش الظهر عشان راحت عليا نومه بيصليها اربعه ولا اتنين ليه ليه بيصلي اتنين مش هو برضه من اهل البلد علشان مسافر طيب نحل المشكلة دي ازاي واحد يقول لك انا هروح التنعيم طب التنعيم ميقاتي انا كرجل من مصر ولا ميقات اهل مكة ميقات من اهل مكة واحنا اتفهمنا حكاية هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هدخل بقى في الخلاف الفقهي ينفع ان انا اعتمر من هنا ولا لا بعضهم يقول لك وسع هذا وسع المسلمين ما وسع عائشة رضي الله عنها والآخرون يمنعون طب انت عايز تبقى عمرتك محل خلاف اه طب اديني بسرعة حل هديك حل بس بشرط واحد لكل من سيسمع هذا الحل انه يدعي للفقير بس تدعي لي بس مش عايز منك حاجة تانية اه تدعي لي لوحدي لان انا اللي هقوله لك. صلى على النبي حاضر صلى على النبي انا طولت عليكم صدق بالله يا جدع صلى على النبي العمره هي ايه دعاء استغفار طلب آه، نفع كشف ضر صح مش انت بتعمل كده ممكن تعمل كل ده وهتزيد عليه حاجة نرجو الله تبارك وتعالى أن يصل أجرها إلى من تريد بلا خلاف وهو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها صدقة جارية أعلى من الصدقة الجارية الوقف الوقف الوقف إن أنا هروح لمكان الوقف اللي بيتعمل فيه وقف وهقول لك عليه حالا في المدينة وفي مكة واروح انا عايز اعمل العمرة لمين قال لك عايز اعمل عمري لامي الله يرحمها ويبشبش الطوبة اللي تحت طرط ماشي نقول له ادعي لها واستغفر واعمل كل ده وروح اعمل لها وقف وقف ان شاء الله ب 100 جنيه ان شاء الله ب 200 جنيه ان شاء الله ب 50 ريال اعمل لها وقف روح للشيخ اللي هقول لك مكانه ده او الهيئه اللي هقول لك اماكنها دي وقول له انا عايز اعمل وقف لامي واكتب اسمها كل ما يتعمل خير في هذا المكان يظل اجره ممتد الى يوم القيامه ايه رايكم ندخل فيما لا خلاف فيه ولا ندخل اللي فيه الخلاف ما لا خلاف فيه طب أنا عايز أعمل الوقف في المدينة أعمله فين قال لك لما تطلع من المسجد النبوي لو خرجت من باب الملك فهد أو لو خرجت من باب 15 اللي أنت بتخرج منه هتطلع خطوتين هتلاقي كشك مكتوب عليه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم صح الجمعية دي بتشرف على طباعة المصحف الشريف في المدينة وبيوزعوا هذه المصاحف في أفريقيا علشان يقفوا ضد التنصير وبيحفظوا الأطفال على مستوى مدينة رسول الله وأجوار المدينة ويظل أجرك دائم قائم طول ما المصاحف بتتوزع والأولاد بتحفظ إيه رأيك؟ ده ده في المدينة طب أنا عايز أعمله في مكة الله أكبر ادخل على الجاية هتخرج من باب الملك عبد العزيز أو باب الملك فهد هتجد حاجة اسمها وقف الحرمين هتجد حاجة اسمها إيه؟ وقف الحرمين هتدخل جوه هتلاقي على إيدك اليمين جمعيات وعلى إيدك اليسار هتلاقي وزارة الأوقاف وشؤون الدعوة والإرشاد السعودية تدخل تقول له السلام عليكم قول له عليكم السلام كيف حالك يا شيخ قال لك الله يحفظك هيقول له طيب أنا عايز أعمل وقف لأمي طيب أنا عايز أعمل وقف لمراتي أنت قاعد قاعد طفحان الكتى علشان تجيب لها حتة جلابية هتدوب اعمل لها وقف لو هتجيب جلابيتين لو هتجيب تيشرتين لاخوك هات له تيشرت واحد واعمل له بالتاني وقف يفضل له في حياته بعد ما ماته طب أنا لو عملت الحكاية دي يا مولانا ليا تنفع قالوا تنفع وهذا ما أجازه جماهير أهل العلم لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم يعني ممكن أعمل لنفسي وأنا حي آه أعمل لأخويا وهو حي آه أبوه وهو حي آه أمه وهي حي آه وإن شاء الله تكون قد أصبت الأجر ونرجو الله أن يتقبل منك وصلت وصلت